الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من عين لا تدمع ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها أولئك الأحبة مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وجمعكم الله على أسرة الجنة كما جمعكم في هذا البيت المبارك ربنا إن شاء الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله نستمر في هذه الليلة في الحديث حول المحاسبة تحدثنا في المرة السابقة عن المراقبة وتحدثنا عن بعض التطبيقات عن الخلوة وعن الخواطر وعن الحياة من الله سبحانه وتعالى هذه المرة نتحدث عن المرحلة الثالثة في خماسية المحاسبة احنا قلنا أول حاجة المشارطة وبعدين المراقبة وبعدين الثالثة بقى نقعد نتكلم عن المحاسبة قبل ما اتكلم عن الموضوع دوت عايز انبه على نقطتين النقطة الأولانية إن احنا لازم كل واحد فينا بيحضر يخرج بحاجة عملية يعني حتى لو انا ما قلتش في اخر الدرس ان في توصيه مثلا يا جماعه نتفق على كذا او نتعاهد على كذا لازم احنا نخرج بتوصيه عمليه لان يسال الانسان يوم القيامه عن علمه ماذا عمل به. سيدة ام الدرداء رضي الله عنها اتاها رجل كان كثير السؤال كان كثير السؤال فسألته هي أتعمل بكل ما تسأل عنه فقال لها لا فقالت فما ازديادك في حجة الله عليك ما انت كده بتزود حجة ربنا عليك عندك علم تكتسب ولا تعمل به فهذا يكون حجة عليك احنا عايزين يكون الكلام بتاعنا دوت ما نكونش احنا ضاربين المشوار لحد هنا ونقعد نسمع الكلام وأي حاجة يبقى حجة علينا لكي لا يكون الكلام حجة علينا لابد احنا نحول هذا الكلام إلى عمل وبالتالي كل درس بنرجع منه نسأل ماذا سيغير هذا الدرس عندي ماذا سيغير هذا الكلام ماذا سيزيد في إيماني أي خصلة خير سأحافظ عليها عقب سماعي لهذا الكلام أو أي خصلة من الشر سأستغني عنها وأهجرها بعد أن أسمع هذا الكلام ده أمر مهم جدا التوصية الثانية حقيقة لو حد عنده اسئله لان بيجي لي اسئله ساعات الدرس اللي بعديه لو حد عنده اسئله ممكن يديها لي في ورقه مرتبطه بالدرس في اخر الدرس وانا سابدا الدرس التالي بالاجابه عن هذه الاسئله لانه ساعات انا بحضر الدرس بكون ماشي في اتجاه معين وقد يلفت احد الاخوه نظري يعني الى ان لا في مشكله حاصله انت مش حاسس بيها او وهذا لا ياتي الا من خلال الاسئله فإذا كان الأسئلة دي مكتوبة وجت لي بآخر الدرس الأولاني أول الدرس الثاني إن شاء الله نبدأ بالأسئلة نبدأ إن في سؤال جالنا على المرة اللي فاتت كان كذا وكذا ونرد عليه إن شاء الله بما يسر الله سبحانه وتعالى. بعد هذين النقطتين ندخل بقى الدرس بتاع النهارده. احنا بنتكلم عن المحاسبة. وبنسترشد بكلمة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه المشهورة حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم إحنا النهاردة مش هنتكلم عن حاسبوا أنفسكم إحنا هنتكلم النهاردة عن تحاسبوا تحاسبوا إزاي صفة الحساب وقواعد وأصول المحاسبة يوم القيامة ليه احنا النهارده لو داخلين امتحان والامتحان دوت الاسئله بتاعته معروفه لو انت عارف الاسئله سربت الاسئله بتاعت الامتحان ليك فالواحد بيبقى مستعد عارف ان هو هيتسال في اربع خمس اسئله بيذاكر كويس يدخل مش بيذاكر حاجه في المنهج الا الاسئله دي يقوم ايه حافظ الاسئله وراسه احنا حقيقه يوم القيامه نحاسب بصوره معينه وبقواعد محدده عرفها لنا النبي صلى الله عليه وسلم واخبرنا بها نص نائس القران اذا احنا عارفين قواعد الحساب واصول هذا الحساب سيسهل الحساب علينا ويكون حسابا يسيرا وده اللي قاله بعض الصالحين انما خف الحساب يوم القيامه على من حاسب نفسه اليوم إلا هيحاسب نفسه النهارده وعارف القواعد اللي يحاسب عليها العبد يوم القيامة سهل جدا هيتكرر معاه الميعاد يوم القيامة هيتكرر الأمر مرة ثانية أنا حاسبت نفسي النهاردة على أسئلة معينة وعلى واجبات معينة يوم القيامة تتكرر نفس صورة المحاسبة بس عن طريق الميزان والملائكة والوقوف بين الله عز وجل يبقى أنت تقف بين يدي نفسك اليوم تحاسبها وتستعد بهذا إلى وقفة بين يدي الله عز وجل ستسأل فيها عن نفس الأسئلة إذا احنا النهاردة عرفنا قواعد الحساب إيه والمساءلة بين الله سبحانه وتعالى هتكون على أساس إيه ما يجيش يوم القيامة بقى يكون حالنا مع الله سبحانه وتعالى وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون تفاجئ ان الله ده كان بيتحاسب على كذا وكذا ما كنتش عامل حسابي لا من حاسب نفسه اليوم خف حسابه غدا المحاسبة دي إذا مفتاحها أن نعلم كيف سيحاسبنا الله غدا احنا النهارده هنتكلم عن كيف سيحاسبنا الله غدا والمره الجايه هنتكلم عن كيف نحاسب نفسنا اليوم الحساب يوم القيامه في حديث هناخد بعض ال- اللقطات منه او بعض القواعد القاعده الاولى دقه الحساب الحساب دقيق جدا يوزن بمثاقيل الذر الذر ده اللي هو ايه يكون بسط في الشمس كده وتلاقي الهواء فيه غبار واجزاء من الغبار دي بتمر بيك كده كال الذرات التي تظهر في اشعه الشمس هذه توزن يوم القيامه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره يبقى هذا الميزان دقيق جدا والدقة دي تصل إلى درجة الذر وبعض الآيات تقول أنها تصل إلى مثقال حبة من خردل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إذا الحساب سيكون دقيقا بدرجة شديدة كل حاجة هتتحسب عليها كل حاجة هتتوزن حتى اللي انت بتتصور ان انت ممكن تتحاسب عليه في سورة الكهف التي نقرأها كل جمعة لتكون لنا نورا بين الجمعتين نقرأ قول الله تعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا الامام قتاده كان يقول اشتكى القوم الاحصاء ولم يشتكي احد ظلما الله لا يظلم احدا هم اشتكوا من ايه ان كل حاجه متسجله صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة فممكن يقول لك صغيرة وكبيرة يعني لا يغادر الصغائر والكبائر انما ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة وهذه وهذه الكلمة لا تعني الإحاطة ونفي كل من الصغائر والكبائر أن الكتاب لا يغادر أي من الصغائر أو أي من الكبائر عمر بن عباس لما جه يفسر الآية دي قال إيه؟ قال الصغيرة التبسم والكبيرة الضحك طب احنا هنحاسب على الابتسام هيحاسب الإنسان على الابتسامة حتى الابتسامة هيتحاسب عليها اه حتى الابتسامة هيتحاسب عليها والضحك من باب أولى كبيرة بعض العلماء قالوا الصغيرة القبلة اللمس والكبيرة هي الزنا لا أبو بن عباس البحر والحبر والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأن يفقهه في دينه ويعلمه التأويل قال إن هي الابتسامة الابتسامة ممكن تبسمك في وجهك صدقة ممكن وممكن تبتسم ابتسامة تقصد بها السخرية زي الكلمة التي قالتها عائشة رضي الله عنها أو الإشارة التي أشارتها بيدها على سيدة صفية تعني أنها قصيرة أشارت إشارة تعني أنها قصيرة يعني أنا أكنها كده فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت يبقى الابتسامة الابتسامة الصغيرة هتتحسب طاعة وحسنة إذا كانت في وجه أخيك وسيئة إذا كانت سخرية ولذا جاء في بعض التفاسير أن هذه الابتسامة التي خطبها ابن عباس الابتسامة بقصد السخرية من المسلمين والكبيرة هي الضحك والقهقهة استهزاء بالمستضعفين من المسلمين يبقى الكتاب دقيق جدا وهذه الدقة تجعل الإنسان لا يستخف بعمل صالحا كان أم غير صالح يبقى دي أول قاعدة دقة الحساب الحاجة الثانية في الحساب playback ال playback ده حساب سيعاد تمثيل نفس المشاهد نفس المشاهد هتتعاد تاني تعاد يوم القيامة تعاد ليه؟ لإثبات الحجة على صاحبها آه وتعاد حتى يظهر الله عدله إذا عاقب وإذا جاز يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم جاء في بعض التفاسير ليروا أعمالهم تعاد وتكرر الوقائع الجرائم المعاصي مرة ثانية أمام أعينهم هنجيب حديثين بيبينوا الكلام ده الحديث الأول جريمة القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله بيده الأخرى راسه المذبوحة سندها بإيد والإيد الثانية متلببا بيده الأخرى قاتله ماسك القاتل بتاعه بيده الأخرى تشغب أوجاجه دما والدم سايح منه يروح فين؟ ثم يأتي العرش يقف عند عرش الرحمن فيقول المقتول لرب العالمين هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعس ويذهب به الى النار شوف ربنا سبحانه وتعالى ال 80 مليار اللي ربنا خلقهم من ساعه ادم لحد النهارده يحاسبهم بنفس الصوره كل من قتل نفسا سيؤتى به بنص هذا الحديث بين يدي الله عز وجل وياتي المقتول يمسك بالقاتل بين يديه ويحضره امام الله عز وجل ويسيل دمه امام ربه ويشتكي الى الله ويؤمر ان يذهب به الى النار يبقى تعاد الجريمه والدم لسه سايح مسايل يبقى تعاد الجريمه وتشخص اه الحديث الثاني اللي بيبين ان الجرائم تعاد وتكرر بصورتها الاولى حديث عبد الله بن مسعود الذي قال فيه ان القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الأمانة يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال له أد أمانتك فيقول أن لي يا رب وقد فارقت الدنيا فيقال انطلقوا به إلى الهاوية إيه الهاوية دي الهاوية الهاوية ديت يعني حفرة في النار عمقها قد ايه؟ محدش عارف احنا قلنا قبل كده ان مقعد الكافر في جهنم كما بين مكة والمدينة وأن ضرسه يساوي جبل أحد وأن بين منكبيه كما مسيرة الراكب ثلاثة أيام وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوتا أو وجبة كما جاء في صحيح مسلم فالتفت الصحابة فقال هذا حجر ألقي في جهنم منذ سبعين عاما وصل قعرها الآن الهاوية دي حفرة في النار يؤمر به أن يذهب يذهب به إليها فيذهب في القعر فتصور له أمانته كهيئته التي أخذها عليها تبقى فين في القاع فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه ثم يخرج حتى إذا أوشك على الخروج قلت عن منكبيه يعني سقط شلها على كتافه أول ما يطلع وحيثما يخرج تسقط مرة ثانية فهو يهوي في اثرها ابد الابدين يظل عذاب الذي يخون هذه الامانه يظل عذابه في النار بهذه الصوره وبهذه الهيئه كلما ارادوا ان يخرجوا منها أعيدوا فيها طب وإيه الأمانة دي يا جماعة هو الأمانة دي إيه الأمانة دي إيه قال عبد الله بن مسعود الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن أمانة والكيل أمانة وعدد أشياء ثم قال وأشد هذه كلها الودائع إذا الأمانة مش إيه مش واحد ساب عندك فلوس وانت نمت عليها صلاة العيش اللي احنا صليناها دلوقتي دي أمانة خشوعنا فيها وحضور قلوبنا فيها واستشعارنا فيها لعظمة الله وطرد وطردنا لحظ الشيطان ووساوسه هذه أمانة أمانة الوضوء إسباغه على المكاره إتقانه أمانة الوزن البيع والشراء التجارة الفلوس البزنس أمانة الغش الخداع ال- الذي يخدع الناس بيعا وشراء و- ويظن أنه بذلك يخدع الله عز وجل يهوي في أثر هذه الأمانة في جهنم وتكرر هذه العملية وهكذا يكون عذابه أما عبد الله مسعود حدث بهذا الحديث واحد اللي سمع الكلام استغرب فذهب إلى البراء بن عازب قال لك يمكن عبد الله بن مسعود ده ليبالغ ذهب إلى البراء بن عازب وأخبره بمقولة ابن مسعود فقال صدق فإن الله تعالى يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها يبقى يوم القيامة من خصائص الحساب أن الجريمة أو أن المعصية ستعاد مرة ثانية أمام من فعلها وصنعها حتى تكون حجة عليه إيه كمان من قواعد الحساب من قواعد الحساب أن حقوق البشر منطقة محرمة وأن الاعتداء على هذه الحقوق يحاسب الله عليه قبل أن يحاسب على حقه هو قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء حتى الشاة التي لها قرون إذا ضربت الشاة التي ليس لها قرون يقتص من هذه لهذه يبقى الإنسان سيقتص منه بدقة شديدة احنا قلنا من خصائص الحساب ان هو دقيق الإمام الألباني هي صحح حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بنتكلم على حقوق البشر بنتكلم عن دقة الحساب أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه وقال له يا رسول الله إن لي غلمانا إن لي غلمانا يخونونني ويكذبونني ويسرقونني فأضربهم وأشتمهم يسرقوا ويخون الأمانة ويكذبون علي فكيف أنا منهم يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم يعني أنت هيتحط الخيانة والكذب والسرقة التي اعتدوا عليك بها توضع في الكفة ويوضع العقاب الذي عاقبتهم إياه في كفة فإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك إذا أنت العقاب بتاعك كان أقل والسرقة بتاعتهم والكذب والخيانة كان أكثر خلاص يبقى أنت ده فضل ليك وإن كان سواء كان كفافا لا لك ولا عليك إذا هما الاثنين متساويين خلاص لا أنت ليك حاجة ولا عليك حاجة وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك سرقك فرحت ضربته علقة وبهدلته العقوبة مش متناسبة مع الجريمة التي فعلها ماذا يكون الحساب يوم القيامة اقتص لهم منك يقتص على منك يوم القيامة فبكى الرجل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صوته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فقال الرجل يا رسول الله ما أجد شيئا خيرا من فراق هؤلاء اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله أعتق عبيده أما حس إن هو بقى ممكن شوفوا التعامل مع الخدم وشوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال عن الخدم قال إخوانكم خولكم الخدم دول إخوانكم يعني لا يعتدى عليهم ولا تساء معاملتهم أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين مش بس بقى ما ضربوش ولا شتموا ده ما قال له لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء تركه لما تركته يبقى هذا يدل على ماذا يدل على دقة الحساب أما يجي النهاردة واحد مثلا يعتدى عليه ويقول لك لا ده أنا لازم أربيه فيفجر في الخصومة ويعتدي يعتدي يعتدي على على هذا الرجل الذي اعتدى عليه باضعاف ده يعرف ان هو ربنا يختص منه يوم القيامه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بابي لؤلؤ المجوسي الذي قتله وكان ابي لؤلؤ المجوسي ده غلام عبد عند المغيره بن شعبه، المغيره بن شعبه جاب ابو لؤلؤ المجوسي دوت وكان يصنع الرحى الراحه دي اللي هو احنا قلنا قبل كده هو عباره عن حجران فوق بعض يوضع في القمح ويطحن القمح ده عن طريق ان هو بيحرك هذا الحجر على الحجر الاخر فينتج الدقيق. مر عمر بن الخطاب بهذا الغلام واعجب بهذه الرحى فماذا قال ابو لؤلؤ المجوسي؟ وسيدنا عمر بن الخطاب ذكي ولماح وفراسه رهيبه فراسه رهيبه قال له يا امير المؤمنين اعجب عمر الخطاب بهذه الراحه التي يصنعها هذا الغلام فقال يا امير المؤمنين لاصنعن لك راحه لم تصنع بها العرب انا هعمل لك بقى راحه مخصوص ليك سيدنا عمر قال ايه؟ قال لقد توعدني الفتى يعني قد توعدني بالقتل ما هو كلام الحدي يفهم ما فيش حد اكثر من سيدنا عمر فين سيدنا عمر الخطاب ان الراجل الذي توعده ان هو يقتله عمل ايه؟ اعتقله؟ سجنه؟ حبسه؟ ما قدرش يعمل له حاجه ما هو ما هو ما قالش حاجه يستدعي بها ان يحبس واستشهد عمر الخطاب على يد ابي المجوسي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاه الفجر كما دعا يبقى الشاهد اللي عايز اقوله ان الواحد الحساب فيما يتعلق بحقوق العباد يوزن بدقه شديده فان كان لك الفضل كان هذا خيرا لك وان كان عليك الفضل عوقبت واقتص منك بسبب هذه المظلمه. هذه الدقه جعلت سيدة عائشه رضي الله عنها ماذا تقول؟ سيدة عائشه رضي الله عنها قالت قول الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا وبعدين انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ابن تيمية في الفتاوى كان قايل كلمة جميلة بيقول من طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية تدفع أنت مثلا صدق الفقير وتقول له إيه ادعي لنا خرج من هذه الآية واستدل بعائشة رضي الله عنها كانت تتصدق في سبيل الله تطلع فلوس صدقه الراجل اللي تبعته بالصدقه تقول له ايه؟ اذهب واسمع واسمع ما دعوا لنا به تدي الفقير حاجه يقول لك ايه؟ ربنا يكرمك ربنا يوسع رزقك ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك في صحتك وعيالك اسمع ما دعوا لنا به حتى ندعو لهم بمثله ويبقى اجرنا على الله دي عايزه تاخد ثوابها من ربنا سبحانه وتعالى ومش عايزه تعجل ايه الثواب في الدنيا يعني امر يعني ايه؟ يعني ما حد يبقى لنا ده حاجه كويسه انما عايز اقول الدقه الدقه في الحساب وان هي عايزه تطلب اجرها من الله سبحانه كاملا ولا تاخذ اجرا من الدنيا ولو كان هذا الاجر دعاء. عمر بن عبد العزيز قاعد مع احد اصحابه اسمه رباح بن عبيده ثم جاءت سيره الحجاج، الحجاج بن يوسف طبعا يعني إمام الذهبي يقول قتل الحجاج مئة ألف نفس وحبس مئة ألف نفس يعني راجل مفتري وظالم وابن ستين في سبعين طيب ليلى الأخيلية اللي هي شاعرة من الشاعرات دخلت على الحجاج قالت له حجاج أنت الذي ما فوقه أحد إلا الخليفة والمستغفر الصمد أنت فوقك اتنين ربنا والخليفة يعني حاجة صعبة جدا ذكر الحجاج في مجلس عمر بن العزيز وكان رباح بن عبيد لنا موجود جت سيرة الحجاج عمك رباح ده كان مفقوع منه مسكوا بقى ايه طك طك طك في الكلام و... وشتيمة و... فماذا قال عمر مهلا يا رباح إن الرجل لا يظلم فلا يزال المظلوم يشتمه وينال منه حتى يجعل الله للظالم الفضل عليه يوم القيامة تغتبوش ما تجيبش سيرته بسوء شوفوا الحساسية مع ان يعني طبعا الامر ده يخالف بايه ان, إن, أن الظالم قد يعرف بين الناس بظلمه اذا كان يتقاوى من الكلام التحذير من ظلمه والا يقع الناس في مثل هذا الظلم الامر كان جائز انما لو واحد بيتكلم على آه على ظالم من باب الايه الغيبه وان هو والتشفي وان هو بيشتغله لا يأثم احد الصالحين قاعد قدام البيت وبعدين راح ايه وقعد مع واحد صاحبه وبعدين عدى كلب فالكلب ده داس في الميه اللي على الارض الميه طرطشت على هدومهم فماذا قال هذا صاحب هذا العالم قال اذهب كلب ابن كلب يا كلب يا ابن الكلب فماذا قال هذا العالم قال كتبت عليك سيئة إيه ده؟ قال سبحان الله أوليس كلبا وابن كلب قال شرط الجواز عدم التحقير أنت قلت الكلمة دي عشان إيه؟ تحقر من شأنه تحقر من شأنه المقصد بالكلام إن أنت الكلمة صحيحة يقول لك واحد يقول لك مثلا ايه انت عربجي وممكن يبقى عربجي ده فعلا بيشتغل عربجي بس شوف يقولها له ليه؟ يقولها له ليه؟ اقول لك انت فلاح ايه المقصد بالكلمه دي اصلا ممكن ابقى فلاح فعلا بس اذا كان المقصد منها السخريه والتحقير والاهانه وان كانت صادقه وحقيقه ياثم الانسان يبقى الانسان عليه ان يراعي حقوق الناس وحقوق البشر من قواعد الحساب ان في ناس هيدخلوا الجنه بغير حساب وان في اعمال مش هتتوزن ملهاش قدر قدرها أعظم من أن يوزن من أن يوضع في الميزان مر بنا قبل هذا أن الملك الملكان الملائكة نطق عبد بكلمة ذكر بها الله تعالى فلم يعرف الملك كيف يكتب هذه الكلمة لم تعرف الملائكة كيف تكتب هذه الكلمة لأن برضك الحساب هيتحول الكلام اللي ماشي ده هيتحول يوم القيامة بقدرة الله عز وجل إلى أوزان واثقال توضع في الميزان يعني الكلام احنا بنتكلم دلوقتي دوت ربنا هيلزمه على حسب ربنا يرزقنا الاخلاص على حسب اخلاصي واستماعكم وانصاتكم و... و... ونيتنا ربنا هيوزن الكلام الكلام والافعال دي هتتوزن وتتحط في الميزان كتبت كلمه جم يكتبوها مش عارفين يكتبوها اللغه اللي ربنا مخولهم يكتبوها مش عارفين يكتبوها يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وجهك عظيم سلطانك اذكر الصباح المساء نقول الكلمه دي يا رب لك الحمد كما ينبغي ولذلك عظيم سلطانك لم يعرف الملك كيف يكتب هذه الكلمه صعدت الملائكه الله عز وجل فاخبرته بما سمعت من هذا العبد فقال الله عز وجل اكتبها كما هي حتى ياتيني فاجازيه بها يوم القيامه يبقى في حاجات مقدارها مش معروف مقدار ثوابها مش معروف زي ايه زي انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب الصابرون ينالون اجورهم بغير حساب المبتلون الذين ابتلاهم الله بالمرض بالاسر بالفقر بفقد الولد حسابهم كده هيساووا مع الناس المرفهه لا مش ممكن ربنا يحاسبهم ويجازيهم حسابا لا يخطر بباب- ببال احد انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يبقى ده ملوش حساب ايه كمان الصوم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به يا ترى كله خلص ستة من شوال ان شاء الله يكون كله خلصهم طيب صيام من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا وفي رواية مئة عام اه يبقى الصيام فإنه لي وأنا أجزي به يعني كل عمل ليه حساب محدد إلا الصيام ربنا وحده الذي يجازي به ده ده في إيه؟ في الأعمال التي توزن طب في بقى مش بقى في الأعمال في ناس أصلا مش هتدخل الجنة بحساب مش هتتحاسب أصلا هتدخل الجنة كده حتف من غير ما تقف ولا تنتظر ولا ما في دول على طول كده آه ماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عرضت علي الأمم شوفوا بقى الإيه آه، طوى الله له الزمان والمكان يعني آه، عرضت علي الأمم ده إمتى؟ يعني الرسول شاف الحاجات دي شافها شافها فين؟ طوى الله له الزمان فرأى ما سيحدث يوم القيامة يبقى الرسول بيتكلم هنا عن يوم القيامة عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي ومعه الرهط والنبي وليس معه أحد ف- مفيش حد نبي يوحى إليه وليس معه أحد فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق فرجوت أن يكونوا أمتي فقيل لي هذا موسى في قومه ثم رأيت سوادا أعظم فقيل انظر فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا قدامهم أمة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ضخمة جدا والمقدمة تشريفة سبعين ألف يدخلون الجنة بغير حساب وفي الحديث هم الذين لا يبقون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون في رواية لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون طيب مش موضوعنا احنا نشرح ايه بقى هم دول مين انما احنا موضوعنا ان في ناس يدخلوا 70000 بغير حساب لوحدهم لا في حديث بقى اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كل ألف سبعون ألفا يعني السبعين ألف دول من عهد الصحابة إلى يوم القيامة متنطورين بقى بين الأجيال المختلفة ممكن يبقى في حد في القرن العشرين أو القرن العشرين منهم ممكن دول بغير حساب تكريما وتشريفا لهم كل واحد منهم مع سبعين الألف مع مع كل ألف سبعين ألفا يعني الواحد معاه كام؟ الواحد معاه سبعين تبعوا ليه؟ طالعين معاه ليه؟ يشفع فيهم يدخلهم بره الجنة بإيه؟ بغير حساب بسبب مين؟ بسببه هو يعني مش بسبب عملهم لا ده بسبب عمله هو وتشريفا له وتكريما يقولوا له طب خلاص فين انت ال- مين اللي حابب تختاره معاك؟ مين ال- الحاشية التي تختار أن تدخل معك الجنة بغير حساب وعشان كده استكثروا من إخ- من اخوان الخير ممكن واحد فينا يدخل لنا بغير حساب يجي يقول له طب والله انا كنت قاعد مع ابو فلان في مسجد الرواد بصلي معاه طب ما تفتكرني معاك عشان لو دخلت ممكن محدش عارف لو انت عندك مثلا عرف لو كل اصحابك اصحاب سوء وكلهم لو دخلوا هيدخلوا على الحرق رك اما يبقى معاك ناس صالحين كتير وتتعرف على صحبه صالحه اما تدخل الجنه يبقى معاك صحبه تدخلك مع كل ألف سبعون ألفا يعني كل واحد معاه سبعين وبس لا قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاث حسوات من حسوات ربي أو ثلاث حسوات من حسيات ربي إن الحسوة إن إن واحد يدخل يمد إيده في التراب ويطلع كبشة كده كبشة طب الحديث ده يعني إيه؟ قالوا هذا كناية عن أن الله سبحانه وتعالى سيدخل الجنة خلقا كثيرا لا حد له ولا يعلم أحد إلا الله عدده غير الألف غير السبعين ألف اللي معاها كل ألف سبعين ألف لا ده في ناس ثانية هتدخل الجنة بغير حساب من الذي سمع هذا الكلام سيدنا عكاشة بن محصن رفع ايده يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم حديث مشهور قال اللهم اجعله منهم وفي رواية قال فأنت منهم جه واحد بعد كده قال له طب يا رسول الله وأنا كمان قال سبقك بها عكاشة ليه الرسول قال سبق بها عكاشة ما هو لو كان قال بقى ايه فتح الباب كان كل الصحابة ايه كلهم كانوا يقولوا طب واحنا كمان وانا كمان لا الرسول اغلق ال- اغلق باب المعرفه مش اغلق باب ممكن تقعد ناس الصحابه يدخلوا بدون غير حساب بس هو اغلق باب المعرفه يعني ما حدش من الصحابه هيعرف ما ممكن سيدنا عمر يبقى يدخل من غير حساب والعشره المبشرين الجنه يدخلوا الجنه بغير حساب لكن اغلق النبي باب العلم بمن يدخل الجنه بغير حساب عشان ايه؟ عشان يجعل الامه تتنافس على هذا الشرف وهذه المكانه حتى في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين ممكن اه ممكن وكان النبي صلى الله عليه وسلم باستطاعته يعني يحدد والله الاجيال الفلانيه خلاص تنال هذا الشرف وينتهي الامر لا ده فتح الباب الى الى يوم القيامه يبقى الحساب من قواعده ان ان هناك بعض الاعمال مقدارها لا وزن له ولا حصر له وان بعض البشر سيدخل الجنه بغير حساب ايه برضك من قواعد الحساب من قواعد الحساب الحسنات ومضاعفاتها والسيئات ومضاعفاتها والحسنات والهم بها والسيئات والهم بها من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة طيب واحد حب يعمل حسنة جه يعملها وبعدين ايه ما عملهاش ما عملهاش ليه ما قدرش حيلة بينه وبينها حصل له ظرف بس كانت نيته صادقة زي ايه من نوى ان يقوم من الليل فنام كتب الله له اجر صلاته وكان نومه صدقة عليه من ربه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واحد ظابط المنبه نام على طهاره وعلى وضوء وظابط المنبه على الساعه 4 عشان يصحى قبل الفجر يصلي قيام وبعدين ما صحيش صحي الساعه 5 لحق يصلي في المسجد بالعافيه ياخد اجر صلاه القيام كامله وربنا سبحانه وتعالى مبغدده ومدلعه خالص نام وخد الاجر كامل ايه ده ايه الجمال ده وايه اللطف ده وايه الحب ده حاجه طيب او يحصل معاه زي ما حصل مع ابن المبارك ابن المبارك احنا قلنا قبل كده انه سيد العلماء وسيد المجاهدين وسيد الاثرياء والمنفقين خرج يحج في في عام من الاعوام ربنا يرزقنا الحج كلنا ان شاء الله خرج يحج وبعدين وهو ماشي مع اصحابه كان يعمل ايه عبد الله بن المبارك ده؟ كان ياخد معاه مثلا 100 واحد من طلبة العلم يقول لهم فين فلوسكم؟ فلوسكم فين؟ طلعوا فلوسهم حطها في صندوق يطلعوا معاه يصرف عليهم من أول يوم لآخر يوم وما يرجعوا يرجع لهم الفلوس بتاعتهم مرة ثانية وده باب فضل عظيم أنا أعرف والله آه، يعني أخت أخوات لفتت والله نظر نظر لمعنى جميل قوي لو واحد رايح الحج ثالث مره ولا رابع مره لقيت اختي بتقولي لا ده انا عملت حاجه بقى اجمل من كده بكتير انا طلعت السنه 25000 جنيه لواحد ما حجش عشان يحج واخد انا ثواب هذا الحج شوفوا الناس بتفكر برضه في ايه في طرق كسب حسنات مختلفة وبصراحة صعب قوي الواحد يطلع فلوس زي كده يعني أنت لما بتطلع ألف لو طلعت 1000 جنيه تعتبر نفسك يعني إيه يا ما هنا يا ما هناك ده اختي طلعت 25000 جنيه عشان تحجج واحد خرج ابن المبارك يحج ومعه زاده ومعه اصحابه وبعدين شافوا امراه تقف على تل من القمامه تبحث عن طعام لحد ما رأت طيرا ميتا خدته مشي وراها رجع راح البيت صاحبتها رآها تجهز هذا الطير لكي تأكله يبقى الست دي ايه جعانة ومش لاقي مش لاقي حتى ما يسد الرمق ماذا فعل عبد الله المبارك فقه الاولويات بقى هيروح يحج حجة نافلة وفي مسلم هياكل ميتة خرج الفلوس بتاعته كلها وتصدق على هذه المرأة وأعطاها المال ورجع ولم يحج هذا العام الروايات بتقول بقى ايه الناس رجعت تقول له والله بعد الحج ما راح أم الرئيس راحت الحج وما راحش الحج يقول له والله لقد رأيناك على جبل عرفة واحد يقول له لقد رأيتك في الطواف والثاني يقول له لقد رأيتك في السعي ايه اللي حصل ربنا بعت ملك ممكن انا انا قرأت في عن بعض الاخوة في فلسطين حقيقة إيه الذين يطاردون في من قبل اليهود مش عارفين يعملوا عمره فيدفعوا فلوس لناس تعمل عمره بالنيابه عنهم والله انا قرات ان احد الشهداء محمود ابو الهنود راه بعض الناس يعتمر ويطوف بالكعبه واحد بيقسم من فلسطين هو راح راه يطوف بالكعبه هل هذا وارد وارد الله سبحانه قد يجري كرامه للصالحين من عباده المهم ان عبد الله المبارك يعني انفق هذا المال ولم يحج وده الشاهد يعني عشان ونيته ان هو يحج ربنا يعطيه اجر حجته كاملا اذا حال بينه وبين هذا الحج عمل اخر افضل واولى عند الله سبحانه وتعالى اذا من همك حسنه فلم يفعلها كتبها الله حسنه كامله اذا عملها اعطاه الله لها عشر حسنات جزاه الله بها عشر حسنات الى سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء يبقى من كرم ربنا في الحساب ان الحسنه اللي حضرتك بتعملها لا اقول الف لام ميم حرف بل الف حرف ولام حرف وعين حرف قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فهذه ثلاثون حسنه وحد يضاعفها الله سبحانه وتعالى طب ربنا ممكن يضاعفها 700 ضعف وممكن اكثر من كده على اساس ايه؟ اخلاصك وعلى اساس ايه؟ قلبك عامل ايه وانت بتعمل الكلام ده؟ شوفوا بعض الصالحين يقول لا يتم المعروف الا باحدى ثلاث المعروف لكي يتم وتنال اجره كاملا لازم يبقى في ثلاث حاجات معاه تصغيره تصغيره يعني ايه؟ تشبه ان انت ياما هنا ياما هناك عشان طلعت لي 20 30 جنيه ولا 100 جنيه ولا 1000 جنيه تصغيره اي لا تستشعر انك فعلت امرا عظيما لا سيدنا ابو بكر الصديق انفق ماله كله في سبيل الله عمر بن الخطاب كذلك نصف ماله والصحابه انفقوا اكثر مما انفقوا يبقى انت لا تعجب يبقى لا يتم المعروف الا بهذا السبب بتصغيره وتعجيله تطلعه بسرعه ما تاخرش مش بقالك ثلاث شهور بتفكر تطلع صدقه بتصغيره وتعجيله وبعدين وستره ما تعرفش حد ليه ما تنزلش نشره في السن لان حضرتك طلعت صدقه وانفقت على رجل البر والاحسان ولا لا يبقى الثلاث حاجات دول يضاعفوا اجر العمل يبقى ربنا يضاعف العمل الى 10 حسنات الى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء على اساس على اساس ايه؟ الستر والنية بتاعت الانسان طيب طب والسيئة انظر بقى للسيئة اللي يعمل سيئة من هم بسيئة فلم يفعلها كتبها الله له حسنه واحد عمل سيئة جه يعمل سيئة وفي اللحظة الأخيرة تراجع تراجع ليه؟ تذكر الله سبحانه وتعالى تذكر الله سبحانه وتعالى مخافة الله سبحانه وتعالى في قلبه حجزته عن الوقوع في هذا الذنب وقد مر بنا الثلاثة الذين نزلت بهم صخرة واحد فيهم التوسل بقى الى الله سبحانه العمل الصالح وقع بهم صخره وسدت فوهت الغار واوشكوا على الهلاك فقالوا يا جماعه ليتوسل كل واحد منا بعمل صالح قدمه كل واحد بقى قاعد يفتكر ويتذكر ايه اكتر عمل صالح عمله في حياته تخيل احنا مثلا قفل علينا باب الناس قفل علينا حبسنا هنا وقلنا يا جماعه الباب مش هيتفتح لحد ما كل واحد فينا يفتكر اكتر عمل صالح عمله عشان ربنا ينجينا هنفتكر ايه يا جماعه هنفتكر ايه والله ما واحد ما واحد لازم يسال نفسه هيفتكر ايه الراجل اللي افتكر ده بقى قال والله إني أحببت ابنة عم لي كأحب ما يحب الرجل النساء وأردتها عن نفسها فأبت إلى أن أعوزتها الحاجة يوما فأتتني فطلبت إليها أن تمكنني من نفسها بمئة دينار فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته أوشك أن هو يقع في الزنا والفحش والعياذ بالله بمئة دينار قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه اتق الله عمل ايه؟ تراجع صعب جدا التراجع صعب جدا التراجع الانسان ممكن يتراجع عن الفاحشه لو كان بعيد عنها انما خلاص اغلق عليهما الباب واوشك واشتعلت شهوته وتمكن منه الشيطان عشان يتراجع في هذه اللحظه اه ثوابه ضخم جدا اول ما قال الموقف ده اخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحركت الصخره ببركه هذا العمل الصالح العمل الصالح ده اللي عمله ده يبقى مقداره قد ايه في الميزان مقداره قد ايه عشان يعرف اخبر اه من هم بسيئة فلم يفعلها كتب الله له حسنة وممكن تبقى أكثر من حسنة لو في حالة زي كده اه طيب افرض هو جه يعمل السيئة دي وبعدين جه مثلا يسرق لقى الخزنة مقفولة كويس ما اتفتحتش يعني حاول واجتهد اه العلماء يقولون لو دخل في مرحلة العزم تكتب له سيئة بس واحدة يعني الحسنة ب 10 ب 10 حسنات إلى 800 ضعف لا تكتب لي سيئة واحدة وقالوا العلماء في الحالة دي أن الأمر إذا تحول إلى عزم كتبت السيئة واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قال يا رسول الله هذا حرب قاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه يبقى السيئة من فضل ربنا ومن لطفه السيئة السيئة إذا إنسان هم بها فلم يفعلها كتب الله له حسنة وإذا عملها كتبت له سيئة واحدة ومش بس كده كمان الملائكة كما قلنا قبل ذلك أن ملك الشمال يرفع يده بالقلم لا يكتب السيئة مقدار ست ساعات فإن تاب العبد لم يكتبها وإن إن تاب العبد لم يكتبها وإن لم يتب كتبها سيئة واحدة يبقى حتى في نسبة سماح وفرصة للرجوع اللي يصحى كده ما يصليش الفجر مثلا صحي من في يوم ما صلاش الفجر وتلاقي الشمس طلعت عليه الناس فاكره ان الفجر ده لحد الظهر يقول لك انا الحمد لله صليت الظهر ان شاء الله الحمد لله الساعه 9 الصبح الحمد لله لا الفجر وقته لحد شروق الشمس اللي يصحى ويلاقي شروق الشمس طلع الشمس طلعت وهو ما صباش بدا الشيطان في اذنيه يعمل ايه؟ يتوضى ويصلي ويصلي ركعتين توبه بنيه ان ربنا يغفر له ويستغفر الله سبحانه وتعالى ان شاء الله ربنا يمسح هذا ايه الذنب القواعد كثيره اكتفي بهذا القدر وارد على سؤال بقى جالنا عن صلاه الفجر كنا بقى الموضوع كان عن صلاه الفجر فنتكلم عن صلاه الفجر قال يعني في واحد بيسال حرمت من صلاه الفجر فكيف اعود؟ طيب هنقول روشته كده ايه مختصر المفيد مبدئيا اللي بيحاول يصحى يصلي الفجر ينفع ما تحاولش يعني في واحد بيتعمد ان هو ما يصليش الفجر يصحى يظبط المنبه على الساعه 7 يظبط المنبه على الساعه 7 نايم الساعه 2 بالليل ويظبط المنبه على الساعه 7 ده طبعا متعمد لتضييع الفريضه وبالتالي هو على خطر عظيم طيب انا عايز اصلي الفجر اعمل ايه؟ في حاجات على المدى القصير وحاجات على المدى البعيد في حاجات مباشرة صورة يعني واضحة جدا وفي حاجات غير مباشرة الحاجات المباشرة اه ان انا انام على طهارة انام على وضوء واردد اذكار النوم قبل ان انام وحاجات مباشرة ان انا انام بدري ما يجيش اخ مثلا نومه تقيل ويقول لك انا نمت والله الساعة 3 وظبطت المادة على الساعة 4 ونص وما صحيتش ما هو لو انت نومك تقيل وما بتصحاش وعارف انت بتنام خمس ساعات ونمت الساعة 2 يبقى تأثم تأثم لأن أنت ترجو النجاة ولم تسلك طريقتها إن السفينة لا تجري على اليابس أنت عارف أنت بتنام خمس ساعات يبقى تنام الساعة 12 أو الساعة 5 أو 11 ونص الساعة 4 ونص يبقى تنام بدري تنام على طهارة طول أفكار النوم وقلنا قبل كده من نام طاهرا بات في شعاره ملك فيتقلب بالليل الا ويدعو الملك له ويقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه طيب الاسباب المباشره برضك ان الواحد ما ينامش نوم على ايه الفراش الناعم الوثير لو واحد نومه تقيل ما ينامش بقى في مراتب كده الواحد بيغوص فيها تقعد لا لا بقى عشان تقوم صعب جدا كان الرسول يعني فراشه فراش من الليف المغطى بالجلد الواحد ممكن يخشن الفراش بتاعه ينام نومه مش مستريحه قوي عشان يعرف يشعر ان هو يقوم الاسباب غير مباشره وهي الاهم حقيقه اللي مش عارف يصلي الفجر عليه ان يحسن حاله مع الله سبحانه خلال الليل يعني يجي قبل ما ينام يعمل طاعه تصدق يذكر الله سبحانه وتعالى ينام على قراءة القرآن يعمل طاعة في النهار ربنا يكافئه بيها وهو بيعمل الطاعة دي يعمل يكون نيته وهو بيعمل الطاعة دي إن هو يصحى بيها يصلي الفجر أو يصحى بيها قبل الفجر يبقى يعمل طاعة من أحسن في نهاره كفئ في ليله ويجتنب المعاصي ما ينامش على التلفزيون مثلا وعلى الفيلم ويقول لهم الفجر ما ينفعش إذا الواحد نظر نظرة محرمة ليلا قبل ان ينام سيعاقب بها ولن يستيقظ يبقى الواحد يحرص على ان هو يطهر نفسه من المعصيه ويعمل الطاعه طب عملت الكلام ده كله واخذت بالاسباب الاسباب المباشره والاسباب الغير مباشره وما صحيتش تصلي الفجر تعمل ايه؟ قلنا ملك السيئات رافع الايه؟ القلم لن يكتب تستغفر وتتوب وتكفر وتتبع هذه السيئه بحسنه الاسلام مش دين كابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاث وعوتي النبي صلى الله عليه وسلم في العبوس عبس وتولى احنا مش دين كآبة حتى لو عملت معصية حتى لو هتزعل شوية تتبع هذا الحزن بعمل وتنهض من هذه المعصية تتبعها بعمل صالح احنا الله يمسينا كده الاستاذ صلاح سلطان ايام الجامعة كان بيقول لنا حاجة جميلة جدا يقول لنا اللي ما بيصليش الفجر ده يعمل عهد ان اليوم اللي ما صليش الفجر يصومه قبل ما ينام كده لو بكره ما صليتش الفجر هصوم بيقول لك الشيطان هو اللي هيصحيه الشيطان هيصحيه يصلي الفجر ليه ارخص ارخص ما هو انت هتصوم بقى وتغض بصرك وتمسك لسانك وتدعي كمان قبل الفطار ايه المصيبه دي كلها؟ ايه المصايب دي كلها؟ لا لا لا لا قوم يا ابني قوم قوم يا عم قوم قوم صلي اه يبقى الانسان اذا اذا نوى ان هو يتبع السيئه اه يتبع السيئه بحسنه ويعاهد الله سبحانه وتعالى يكون حاطط خطه كده اليوم مش صايم الفجر هعمل كذا عبد الله بن عون احد القضاة المصريين احد الصالحين في مصر قال جعلت على نفسي كلما اغتبت رجلا ان اصوم يوما طبعا احنا لو هنعمل كده هنصوم كل حياتنا كل ما يغتاب واحد كان يصوم كل ما يغتاب واحد يصوم يقول لك تسهل علي كل شويه اصوم اصوم انا كان طيب بالنسبه لي فجعلت على نفسي كلما اغتبت رجلا اصدق بدرهم فصعب ذلك علي لانه كان الراجل يعني فلوس عنده حاجه عزيزه فتركت الغيبه فيبقى احنا ناخذ الاسباب المباشره الاسباب غير المباشره ثم نبدا السيئه بالحسنه وما دام الانسان يكافح ويجاهد ويضرب الشيطان ضربة ويضربه الشيطان ضربة فهذا يدل على أنه حي إنما في ناس مسلمة نمر أساسا في ناس مسلمة نمر أصلا ومش حاطة موضوع بالها فأنا أقول للأخ اللي بعد السؤال هي أن هو جزاه الله خيرا هذا يدل على حياة قلبه وعلى أنه يرغب وأنه يعني فيه إيمان يدفعه إلى استكمال هذا النقص والتغلب على هذا العجز نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا